الصح ستة وقال بنو الأنبياء لأليشع هو ذا الموضع الذي نحن مقيمين فيه أمامك ضيق علينا الأنبياء كثروا والدنيا فقر يعني كده على قدهم فقالوا لأليشع المكان اللي احنا فيه ضاق علينا فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه فقال اذهب يعني قالوا تعالى نغير المنطقة بتاعتنا كلنا كل واحد ياخد خشبة هم بيعملوا زي خشب كده عشش يعني فقالوا له كل واحد مننا يشيل خشبتين كده زي الصليب على فكرة كل واحد يشيل خشبته ويلا نعمل مدينة جديدة اورشليم جديد مدينة أنبياء قال لهم يلا بيمشي وراهم واخدين بالكم يعني مش هو يقول لهم لا بلاش لا يمشي وراهم فقال واحد اقبل واذهب مع عبيدك هو قال لهم روحوا قالوا لا تيجي معانا قال لهم هاجي حاضر فبينقلوا مقره من منطقة لمنطقة وهو بيقول وراهم ماشي فانطلق معهم ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا يعني سافروا وكل واحد ما حلتوش حاجة يعني فبيقطعوا خشب عشان يعملوا من الشجر يعني عشان كل يبتدوا يعملوا العشش بتاعتهم وإذ كان واحد يقطع خشبا وقع الحديد في الماء الحديد اللي هو إيه الفاس الحديد اللي كان بيقطع بيه يعني واخدين بالكم فهو بيقطع هما كانوا على النهر فالفاس نطرت من ايده او الحديدة اللي بتقطع نطرت من ايده وقعت في الماء فغطست هما ناس بقول لكم على قدهم خالص ما عندهمش لوادر ولا عندهم صبيان بايديهم بيعملوا كل حاجة ف فين فصرخ وقال اه يا سيدي لانه عارية عارية يعني مستعارة يعني انا مستلفه يعني حتى الفاس يا عيني تلف فالراجل النبي ده قال له اه يا سيدي بيكلم اليشع قال له ده انا مستلفه فقال رجل الله وقع فين وقع فين ده ميه يا عم هتنزل تعمل ايه اين سقط فاراه الموضع فقطع عودا جاب عود صغير كده وحطه على الميه فهو حطه على الميه فطفى الحديد فطلعت هذه المغناطيس فطلعت الحديد برضه شوفوا السلوك سلوك ساذج لكن بيستخدم ايه علامات صغيرة عود صغير زي صليب صغير كده زي الصليب اللي اتحط على الراس يطلع الحديد اللي جوه اللي بيخطف ده الخطايا اللي بتدخل او الجسد التقيل اللي بي يشد الصليب مع انه العود ده لا يمكن يشد فاس يعني الحديد يختص ما يطلعش العود ده حاجة صغيرة لكن عمل ربنا قوي قوي فيقدر يشد الحاجة اللي من تحته فقال ارفعه لنفسك فمد يده واخذ يعني خده على الماشي برضه حاجات كده على الماشي أما ملك آرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا القصة دي جميلة أوي في المكان الفلاني تكون محلات هنا بقى ملك آرام غير اللي فات غالبا غير اللي فات وملك آرام بدأ يتآمر على شعب إسرائيل ويهوذا يعني غالبا عدت سنين وجي ملك تاني غير بتاع نعمان فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول رجل الله اللي هو مين؟ أليشع فالراجل كان متفق مع رجالته ملك أرام مع الضباط بتوعه هنهجم من المنطقة دي مين اللي بيعرف أليشع بيعرف كل حاجة فراح بلع بعت مرسال لملك إسرائيل قال له حاسب الجماعة هيدخلوا عليك من المنطقة دي يقول احذر من أن تعبر بهذا الموضع لأن الآراميين حلون هناك فأرسل ملك إسرائيل الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين يعني أكثر من مرتين مرة واثنين وثلاثة فاهمين الفكرة؟ يعني كل ما الراجل يعمل مؤامرة يهجم من حتة إليه شعب يعرف يبلغ ملك إسرائيل يعمل احتياطات طبعا مين اتغل بقى في الموضوع ملك أرام فاضطرب قلب قلب ملك أرام من هذا الأمر استغرب قال إيه الحكاية كل ما نحط خطة تبوظ ودعا عبيده وقال لهم أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل ما تقولوا لي بقى مين فيكم عميل لملك إسرائيل ده احنا بنقعد قاعدة خمس ست انفار ونحط الخطة تاني يوم بلاقيها معروفة ايه حكايتكم فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيد الملك الموضوع مش كده ولكن إليشع النبي سمعته جابت بقى الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك قال له بص الموضوع مش عندنا عندهم نبي اللي هتقوله في اوضتك هيعرفه فاحنا احنا يعني دخلنا في معركة مع الكبار ما مش قده ملك إسرائيل سهل لكن إليشع بتاعه ده هنغلبه ازاي ده بيعرف كل حاجة من اوضتك فقال اذهبوا وانظروا أين هو هاتوه لي بقى خلاص احنا نحارب ده الأول خلي بالكم قال احنا نغلب إليشع بعد كده ملك إسرائيل ده يبقى سهل انظروا أين هو فأرسل وآخذه فأخبر وقيل له هو ده في دوسان تاخدوا بالكم كل شوية بيبقى في حتة يعني راحوا مشمشموا على الراجل عرفوا انه قاعد في حتة اسمها دوسان ودوسان دي كانت زي حتة جبل فقعد فيه لوحده مع الغلام بتاعه الغلام ده غالبا مش جحزي دلوقتي فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا هو عايل همه بقى ليه ده راجل يخوف بيعرف كل حاجة فطبعا مش هينفع يبعت له خمس ست انفار يمسكوه يعني لا ده عاوز له جيش فبعت له جيش تقيل وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة يعني عملوا احتياطات عسكرية تمام جايين بالليل وحاطوا دوسان كلها بيحاوطوا المنطقة كلها مش مجرد آآ آآ بيت لا هم مش عارفينه هيوصلوا له ازاي ده فبكر خادم رجل الله اللي هو بقى الخادم الجديد التلميذ الجديد ما نعرفش اسمه وقام وخرج الصبح بدري بيروح يجيب ميه يكب على ايدين معلمه ويبتدوا صلاة باكر الدنيا ماشية وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال غلامه له آه يا سيدي كيف نعمل قالوا مرعوب الحق الجبل متحوط جيش وملهمش عدد فقال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم مع أنه ما حاولوش حد هو لوحده خالص هو الخدام بتاعه ده بقى إيمان إليشع الجبار دايما أتحير في النقطة دي وأقول يا ترى كان شايف ولا ما كان شايف مش عارف ممكن يكون متأكد من غير ما يشوف وممكن يكون متعود وشايف على طول ممكن كده ممكن كده لكن هو بيقولها له بمنتهى الثقة ما تخافش يا ابني اللي معانا أكتر معانا أكتر إزاي يبص حواليه يلاقي الجبل فاضي فرق بقى مستويات بين الغلام وبين رجل الله وصلى إليشع هنا بقى إيه يعني عاوز يشركه في, في الخبرات الروحية دي فصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه يا ريت يا ريت تصلي لنا الطلبة دي فيبصر فتح له عينيه خليه يشوف يمكن هو شايف عشان كده نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر واحنا مش شايفين حاجة لكن هو المفروض نشوف ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع مش مركبة واحدة زي بتاعت إيليا اللي شالته الجبل كله مليان خيل ومركبات نارية ومش مش حاجات أرضية خالص ولما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب يعني ابتدوا يقربوا العساكر فإليشع صلى وقال له اضرب هؤلاء الأمم بالعمى قال له رب أعميهم يبقى هو مفتح وتلميذه مفتح وهم بيتعموا هم بيزدادوا روحانية واستنارة ودول بيزدادوا ضلمة مش شايفين حاجة جايين تمسكوا رجل الله تؤدوا كقول إليشع فقال لهم إليشع طبعا برضه القصة اللي فاتت دي دايما ده معنى جميل قوي يعني الواحد يا ريت يحفظ من إليشع كل الكلمة دي لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم الذين معنا أكثر من الذين معهم آه زي إن كان الله معنا فمن علينا لكن فكرة مش بس الله معنا الله وجيشه دايما لما افتكر دي افتكر الصلاة اللي بنقولها في نهاية كل صلوة إجبية أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين في معسكر حوالينا بس افتح يا رب عيني الغلام العيب في النظر لكن في في معسكر حوالينا الذين معنا أكثر من الذين معهم لو قدامك جيش برضه أنت معاك أكثر فقال لهم إليسا أليست هذه هي الطريق ولا هذه ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه فسار بهم إلى السامرة واحد يقول ده بيكذب عليهم لا مش كذب هو مكانه الطبيعي كان السامرة موقعه الأساسي قال لهم تعالوا ورايا وصلكم وهو ما سابهمش هياخدهم لمكانه الأساسي وفلما دخلوا السامرة طبعا بقى ايه تخيلوا أليس ماشي ده الصبح وحواليه مثلا ألف واحد عسكري بتوع الأعداء فمنين ما يمشي طبعا ملك إسرائيل خد خبر وجهز الجيش و... وعملوا الكمين وقاعدين مستنيين وأليس ماشي وهم ماشيين ورا زي الألف ماشي ووصلوا وحوطوهم وكل حاجة متوضبة ومستعدين يضربوا في أي لحظة بس اللي يشاور المرة دي ليس لأن هو صاحب الحرب بتاعته هو بقى كان جايين يمسكوه هو ملوش دعوة ملك إسرائيل فلما دخلوا السامرة وقال أليسع يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا يفتح ويقفل ويقفل يقفل يفتح يفتح فيبصروا ففتح الرب أعينهم فأبصروا وإذا هم في وسط السامرة السامرة عاصمة إسرائيل واخدين بالكم هم مش عاملين حساب حرب حرب حرب يعني مهما كانوا فهم كده في نص البلد في نص العاصمة الجيش كله محاوطهم دلوقتي فقال ملك إسرائيل لأليشع لما رآهم جاهز هو دلوقتي ما هو الدنيا بقت سهلة قوي هل أضرب هل أضرب يا أبي ها أضرب ولا لا يعني خلاص احنا جاهزين نضرب فقال لا تضرب تضرب ده ايه تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك ضع خبزا وماء امامهم فياكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا الى سيد تضرب ده ايه شوفوا بقى ال... شوفوا روح العهد الجديد تبان تضرب ايه تضرب لما تكون مسكتهم في حرب وخدتهم بشطارتك هتضرب ناس انا جايبهم لك لغايه عندك زي الخرفان حطيتهم في ايدك ايه الستاره بتاعتك دي حط لهم اكل وميه وضايفهم عشان يروحوا مبسوطين روحهم لسدهم طبعا لا يغلبنك الشر ها يغلب الشر بالخير تخيلوا بقى العساكر دول رايحين كده راسهم في الارض مروحين اليسع اللي كانوا رايحين يمسكوه ضايفهم واكلهم وشربهم وروحهم لسدهم كويسين مع ان كان في ايديه في ايده يذبحهم كلهم لا هو مع ان هم لو طالوه كانوا هيعملوا فيه ويساووا لكن هو ما بيفكرش كده فهنا بيقول لك هل اضرب فقال له تضرب ده ايه هو ده دايما السؤال اعمل فيه يا ابونا انتقم اتخانق وانا اقول له ايه حط خبز وميه واكله قدم لهم محبه احنا بتوع ضرب فاولم لهم وليمه عظيمه ملك اسرائيل بيسمع الكلام عمل لهم اكله محترمه يعني عمل لهم وليمه تخيلوا دول رايحين مأموريه عسكريه والاعداء بيضيفوهم دلوقتي بأوامر أليشع وشربوا ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم ولم تعد أيضا جيوش أرام تدخل أرض إسرائيل صانع سلام خلاص طبعا ملك أرام حط وشه في الأرض بعد اليوم ده روحوا جيشه أكلين وشاربين ومتهنيين وكان في إيديهم يخلصوا عليهم وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة تعدي كم سنة ويرجع الشيطان يلعب تاني بالنفوس البعيدة ويقوم حرب تاني وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة يعني الدنيا غلا فظيعة يعني سوري رأس الحمار دي مش أكلة حلوة يعني لكن يعني بقوا يذبحوا الحمير مش الخرفان الخرفان خلصت وراس الحمار بتتباع بمبلغ عالي قوي وزبل الحمام معرفش ده هياكلوه اللي هيعملوا بيه ايه ده بخمسة فضة يعني كلام صعب جدا ما اعتقدش في زرع ولا حاجة في الوقت ده لكن يعني الدنيا بقت غلا شديد وبينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور شوفوا المأساة اللي هتحصل دلوقتي من شدة الضيق اللي حصل في شعب اسرائيل صرخت امرأة اليه تقول خلص يا سيدي الملك هو في حصار من ارام حوالين السامرة والحصار قعد شهور فالناس جاعت والمية اتقطعت فالناس بقت هتموت من الجوع وملك اسرائيل ماشي على السور بيراجع بيتمم بس عشان يحرس البلد فلقى ست بتصرخ بتقول له الحقني فقال لا يخلصك الرب من اين اخلصك هو انا عارفه الحقك هو ان كان ربنا بتاعنا مش راضي يلحقك يعني فاهمين المعنى لا يخلصك الرب انا اللي هخلصك كان ربنا مش راضي يسمع لنا انا هنفعك بايه امن البيدر ام من المعصره يعني من فين يعني البيدر فاضي والمعصره فاضي البيدر اللي هو القمح يعني المخزن بتاع القمح والمعصرة الخمر لأن دايما القمح والخمر علامة الرخاء والسخاء قال لها منين يا حسرة البيضة فاضي والمعصرة فاضية وما فيش حاجة مين اللي أخلصك منين ثم قال لها الملك مالك فقالت إن هذه المرأة قالت لي هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا شوفوا البشاعة بقى وصلت لإيه من كتر الجوع فسلقنا ابني وأكلناه ثم قلت لها في اليوم الآخر هاتي ابنك فنأكله فخبأت ابنها يعني هي مش بتصوت على ابنها هي بتصوت لان تاني يوم ما كلتش الأكلة بتاعت يوم الاتفاق ما مشيش حاجة بشعة جدا فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه يعني من من المأساة يعني وصلت لكده قطع هدوم وهو مجتاز على السور فنظر الشعب وإذا مسح مسوح يعني من داخل على جسد أتاري الراجل ده في حتة تقوى كويس إنه كان لابس المسوح من تحت المسوح ده زي الخيش كانوا يلبسوه مع التذلل قدام ربنا يلبسوا المسوح والرماد يقعدوا على الأرض ويتذللوا فيلبسوا خيش من تحت الرهبان القدام كانوا يعملوا كده يلبسوا المسوح من تحت فيبقى حياتهم جافة جدا رمز للتقشف والتذلل قدام ربنا فلما كشف عن ثيابه في حركة كده منفعلة الناس شافت انه لابس مسوح من تحت يعني عمال يتذلل قدام ربنا يا رب حل بقى اتعثرنا فترة طويلة فقال لكن للأسف اتشنك ساعتها ولخبط بقى هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد إن قام رأس أليشع بن شفاط عليه اليوم هو وربنا بتاعه بقى مش نفعنا بحاجة أليشع ده أنا هروح أقطع راسه يعني ملك إسرائيل هاج على مين على إليشع ليه إليشع مش نافع دلوقتي وبرضه الواحد يستغرب قبلها بإصحاح هم نفس بتوع أرام لما قربوا يعملوا عملة كانت نصرة من النوع الأسطوري يعني سيئهم أليسع زي الخرفان وبيضيفوهم وبيروحوهم ونوع من الذل المحترم دلوقتي مذلولين ومقصورين ومش عارفين نهايتها والناس بتتاكل في بعض وأليسع لسه موجود ايه معناته الكلام ده خلي بالكم ربنا ساعات يريد بتجارب شديدة حتى لما يكونوا القديسين موجودين مش معنى وجود القديس ان كل المشاكل لازم تتحل لا مش بالضروري ربنا له غرض رفع عن السامرة حرب في وقت وشادد على السامرة في وقت تاني وهو نفسه أليشع الجبار هو هو موجود برضه فهنا طولت طبعا فالملك فاض بيه فقال انا هقطع رقبة أليشع ده اللي احنا مستنينه يبعت خلاص من عند ربنا بتاعه ما بعتش وكان أليشع جالسا في بيتي والشيوخ جالسا عنده أليشع في الوقت ده كان قاعد وحواليه الشيوخ طبعا سمع الكلمة اللي اتقالت عليه من على بعد كم كيلو فأرسل الملك رجل من أمامه في الوقت ده الملك بعت رجل من رجالته عشان يوصل لإليشع يمسكه يحبسه بقى الملك عاوز يخلص عليه وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ هل رأيتم أن ابن القاتل هذا أصل أبوه مين أخاب أخاب قاتل قتل نابوت اليزرعيلي ف فابتدى يطلع قال له بصوا هحكي لكم عشان ما تلخبطوش القاتل ده أخاب ملك إسرائيل الحالي ابن أخاب وأساسا راجل يعني ما تغركوش حتة المسوح يمكن كان ليها غرض لكن هو أساسا ضميره مش كويس أو يعني إنسان مش ماشي مع ربنا على طول الخط ف وكان في نبوة قالها إلي على أخاب إن أنت يا أخاب وبيتك هتلحس الكلاب دمك ومش هيبقى لك باقي البحائط يعني مفيش كلب هيقعد لك في بيتك لأن أخاب كان افترى هو وإيزابل فكان لازم تتم النبوة فلازم ملك إسرائيل ده كمان في الآخر يهلك لأنه كان ابن القاتل واخدين بالكم شارب للشر يعني لدرجة أنه هنا في اللحظة دي قرر يقتل إليشع بتاعه فهو قاعد مع الشيوخ قال لهم شفت ابن القاتل بعت في واحد عشان يموتني هو قاعد رايق إليشع وحواليه الشيوخ بتوعه قال بعت مرسال عشان يموتني قد أرسل لكي يقطع رأسي انظروا إذا جاء الرسول اغلقوا الباب واحصروه عند الباب قال لهم لما يجي الراجل بتاعه احبسوه لي بس على الجنب كده لأن سيده جاي وراه يبدو إنه الملك بعد ما بعت المرسال خاف أروح أمسك إليشع أنا قد إليشع فجي يجري وراه يشوف له آخر مع إليشع فاهمين المعنى فبعت المرسال وهو الملك وراه وبرضه إليشع قاعد عارف كل حاجة فقال لهم اركنوا المرسال لأن صوت قدمي سيده وراه فاهمينها ولا اتلخبطتوا انظروا إذا جاء الرسول اغلقوا الباب واحصروه عند الباب أليس صوت قدمي سيده وراءه يعني سيده جاي وراه استنوا ما نشوف آخرنا مع الراجل ده وبينما هو يكلمهم إذا بالرسول نازل إليه فقال هو ده هذا الشر هو من قبل الرب ماذا أنتظر من الرب بعد يعني الرسول بيتكلم عن عن السيد عن عن الملك بيقول الملك بيقول الشر ده من عند ربنا هستنى ايه من ربنا تاني عشان كده غضبان على أليشع يعني فبيقول سيدي بيقول كده فجايين نمسكك لأن ربنا بتاعك مش نافع ما بيعملش حاجة وقال إليشع اسمعوا كلام الرب هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق دقيق احنا بنقول دبل الحمام بخمسة فضة كيلة الدقيق بشاقل وكيل وكيلة الشعير بشاقل في باب السمر بكر زي النهاردة هتبقى كيلة الدقيق بشاقل فضة شاقل فضة ده يعني أقل من وزنة الفضة وزنة الفضة كبيرة أظن الوزن عشرة شاقل حاجة زي كده طبعا كلام خيال كلام خيالهم خيال طبعا لأنه إزاي يتحول من الغلاء الفاحش بسبب الضيق إلى رخص التراب كده وإن جنديا للملك كان واصل الملك وهو بيسمع الكلمتين دول فجاي معاه راجل من رجالته عسكري كان يستند على يده الملك كان بيستند على راجل من رجالته فالجندي ضحك لما سمع الكلمتين دول أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة في السماء ربنا هيفتح شباك في السماء ينزل القمح هل يكون هذا الأمر بيتريق عليه مش عاجبه الكلام طبعا ايه الكلام اللي بتقوله يا ليس عدد مش عاجبه قال له يعني كنش ربنا هيفتح لنا شباك في السماء يرمي قمح فقال إليشع إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه هتشوف بس مش هتدوق عشان ما أمنتش فاهمين في الوقت ده كان في إيه؟ كان أربعة رجال بورس عند مدخل الباب فقال أحدهم لصاحبه باب السمر لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها وإذا جلسنا هنا نموت يعني احنا أربعة برص لو دخلنا مش هيدخلونا لو قعدنا عند الباب هنموت من الجوع مفيش حل غير نروح عند معسكر الأعداء واللي يحصل يحصل لو موتونا هيفرق ايه ما احنا هنموت هنا من الجوع ولو دخلنا هيموتونا فجاءوا إلى آخر محلة الأرميم ده في اليوم اللي قال أليشع بكرة الدنيا هترخص فلم يكن هناك أحد قربوا على المعسكر إن حد يمسكهم محدش بيمسكهم يبصوا في الخيام الدنيا فاضية فإن الرب إيه اللي حصل في الوقت ده الرب أسمع جيش الآراميين صوت مركبات وصوت خيل وصوت جيش عظيم فكركم بإيه ده الجيش اللي كان في الجبل من كام سنة في أصوات طالعة من جيش بس هم مش شايفين حاجة فهم اترعبوا فقالوا الواحد لأخيه كل اللي جه في بالهم جيش أرام ده هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحسيين وملوك المصريين ليأتوا علينا سامعين صوت جلجلة جلجلة كده زي جيوش ضخمة جاية طبعا الجيوش دي في السماء يعني فهم اترعبوا فكل اللي جه في بالهم يبقى ملك إسرائيل راح بعت لمصر فلوس واستأجر جيش كان دي سياسات الحرب القديمة يستأجروا الجيوش اللي حواليهم فهم بقى لو وقعوا مع الحسيين والمصريين وبتاع دي جيوش تقيلة قوي فخافوا فابتدوا يهربوا يهربوا من الصوت هم ما شافوش حاجة فقاموا هربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحل ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهب وثياب ومضوا وطمروها ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا كل ما يدخلوا خيمة يلاقوا خير فياكلوا ويشربوا ويشيلوا الذهب ويخبوه في الأرض يدخلوا على اللي بعدها فرحانين بقى لهم يوم ثلاث أربع أيام ما كلوش وبعدين قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسن لا حلكوا بقى هذا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون احنا هنقعد ناكل ونشرب ونخبي في الأرض ده إن الشعب هناك بيموت من الجوع احنا نروح نبشرهم فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر احنا لو قعدنا نعمل الشغلانة لغاية وش الصبح ده ربنا يغضب علينا إن احنا في, في ناس بتموت من الهلع والجوع واحنا لقينا كل الخير والدنيا فاضية فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك الملك بتاعهم بقى ملك إسرائيل فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين دخلنا محلة الأرامين لم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي فدعا البوابين فأخبروا بيت الملك داخلا البوابين بلغوا طبعا خايفين يفتحوا الأسوار لا تكون مؤامرة فقام الملك ليلا لسه الدنيا ليل وقال لعبيده لأخبرنكم لا بصوا يا جماعة دي مؤامرة طبعا الملك مش قادر يصدق مش معقول الخيام فاضية دي دي مؤامرة أكيد ما فعل ملا آراميون علموا أننا جياع فخرجوا من المحل ليختبئوا في حقل قائلين إذا خرجوا من المدينة قبضنا عليهم أحياء ودخلنا المدينة هو توقع أن دي مؤامرة فقال لك هم استخبوا في أي حتة على الجنب وسابوا كام خيمة إحنا نطلع زي المغفلين ندخل على الخيم ناكل يهجموا علينا ويدخلوا من الباب فاحنا ما أنا ما مش مصدق مش مش قادر يتخيل ان اليشع اللي بيقول الدنيا بكره خلاص هت- هتمشي مش مصدق اجاب واحد من عبيده قال فليأخذوا خمسة من الخيل الباقية التي بقيت فيهم عندهم خمس فرسان لغاية دلوقتي اللي فاضلين هي نظير كل جمهور إسرائيل الذين بقوا أو هي نظير كل جمهور إسرائيل الذين فنوا يعني إيه يعني فدا اللي موجود مش بز... يعني لو فضلوا خمس آه، الحصنة دول راحوا راحوا يعني ما, ما, ما كله راح فنرسل ونرى نبعت خمس فرسان يبصوا قبض عليهم موتوهم هنعمل ايه لقوا خير نفتح ونطلع فأخذوا مركبتي خيل وأرسل الملك وراء جيش الآرامين قائلا اذهبوا وانظروا فانطلقوا وراءهم إلى الأردن وإذا كل الطريق ملآن ثياب وآنية قد طرحها الآراميون من عجلتهم من عجلاتهم يعني هم بيهربوا من الهلع بيقع منهم السيوف وبيقع منهم اللبس وبيقع منهم فلقوا السكة كلها فاضية مليانة خير فصدقوا ان الموضوع بجد فرجع الرسل واخبار الملك فخرج الشعب طبعا طلعوا زي الفيضان جعانين ونهبوا محلة الأرامين فكانت كيلة الدقيق بشاقل طبعا الدنيا نزلت خالص ليه القمح بالكوم في معسكر الأعداء وكيلة الشعير بشاقل حسب كلام الرب وأقام الملك شوفوا بقى ترتيب ربنا الملك الباب بقى طبعاً كل الشعب طالع يجري عشان يقش فقام وقف العسكري بتاعه على الباب يحرس الباب فأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده فداسه الشعب في الباب فمات الشعب من اندفاعه داس على الراجل فطسه كما قال رجل الله الذي تكلم عند نزول الملك لي عشان تتم الكلمة هتسمع وهتشوف بس مش هتاكل لأنك ما أمنتش فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا كيلة شعير بشاقل وكيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا أجاب الجندي رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة في السماء هل يكون مثل هذا الأمر قال إنك ترى بعينيك ولكنك لا تأكل منه فكان له كذلك داسه الشعب في الباب فمات يعني هنا بس كل القصة دي عشان يأكد إن كلمة إليشع مشيت وإن الخلاص جه في يوم وما كانش متوقع صح تمام وكلم إليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي لأن الرب قد دعا بجوع فيأتي أيضا على الأرض سبع سنين هو لسه ليه علاقة طيبة بالشونامية فكانت هتيجي مجاعة في المنطقة دي برضه واحد يقول مجاعة مجاعة ده ايه يعني شغلانة لا يعني ما كان ممكن تقعد في بيتها والدنيا تنزل لها مخصوص أكل يعني تلاحظوا انه في وقت ربنا يسمح بمعجزات وفي وقت يسمح ان احنا نتصرف تصرفات عادية جدا لا لا روحي تغربي سيبي بلدك لان هيجي ايام صعبة وجوع وروحي سافري هجري هجري طب ما تحل لنا انت المشكلة ليش بكلمة يعني ده دهنة زيت آه، عملت عمايل قبل كده لا معلش ربنا مش سامح اتغربي فقامت المرأة وفعلت حسب كلام الرجل رجل الله وانطلقت هي وبيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين سبع سنين هو عاوز يحكي قصة فبيبتديها من أولها وبعدين هينط سبع سنين فبيقول جت أيام في مجاعة في المنطقة بتاعت شونم فإليشع وصى الشونمية وابنها خدي جوز كدنك وتغربه لأن جاية مجاعة جديدة عدت سبع سنين والمجاعة اترفعت فرجعت الشونمية بلدها في نهاية السنين السبع رجعت المرأة من أرض فلسطين وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها طبعا حصل إيه حصل وضع يد بقى في السبع سنين دول الجيران والحبايب حطوا إيديهم على الأرض بتاعت الست دي وعلى بيتها ورجعت لا طايلة بيتها ولا حقلها بعد سبع سنين وكلم الم- الملك جحزي غلام رجل الله قائلا في الوقت ده شوفوا بقى ربنا بيرتب ازاي كان الملك قاعد يبدو ليسع بعيد مش طايله فجايب جحزي الغلام القديم مقعده جنبه يقول له احكي لي نوادر أليشع احكي لي معجزات أليشع فجحزي قاعد يحكي للملك عن قصص أليشع اللي حضرها وعلى جميع العظائم التي فعلها إليشع وفيما هو يقص على الملك كيف أنه أحيا الميت اللي هي الابن الشونامية إذا بالمرأة التي أحيا ابنها تصرخ إلى الملك لأجل بيته في الوقت ده دخلت الست تقول له الحقني يا ملك خدوا بيتي وخدوا حقي فجهز قال له على فكرة هي دي الست اللي كنت بحكي لك عنها اللي من عشر سنين إليشع قوم ابنها هي دي الست فقال جحزي يا سيد الملك هذه هي المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه إليشع فسأل الملك المرأة فقصت عليه حب يسمع القصة تاني من فم الأم فأعطاها الملك خصيا, خصيا قائلا ارجع كل ارجع كل ما لها وجميع غلات الحقل من حين حين تركت الأرض إلى الآن شوفوا بركات توابع المعجزات يعني المعجزة من سبع سنين فات عليها أكتر من ثمان تسع سنين مثلا لكن مجرد وهم بيحكوا المعجزة جابت بركة جديدة ان الست دي كان عندها مشكلة ومش طايلة إليشع دلوقتي يشفع فيها معرفش كان فين لكن مجرد ربنا يرتب ترتيبات كده ان جحزي يكون بيحكي للملك قصص إليسع تدخل في نفس الوقت تقول له أيوه هي دي الست اللي كنت بحكي لك عنها عاوزة إيه يا ستي خدوا أرضي طب رجع لها الأرض ده أنت قصتك يعني تخلينا نديك البلد مش الأرض بس فاهمين الفكرة؟ فهي يعني كأنها مروحة تقول يا سلام يا إليسع حتى سيرتك بتحل المشاكل يعني انا داخله وللملك ولا على بالي ومش عارفه اشفع مين دلوقتي كنت زمان بتقول لي ليكي طلب عند الملك اجيبك منين تطلب سيرته بس وهو بيقص القصه دخلت لقت ربنا مجهز لها ترتيبات حلوه وجاء اليه شعب الى دمشق وكان بنهدد ملك ارام مريضا دمشق دي عاصمه ارام فكان بيزور الثلاثه السامره عاصمه اسرائيل دمشق عاصمه ارام سوريا و... ويهوذا عاصمتها اورشليم ما كانش بيروح لها كتير فاخبر وقيل له قد جاء رجل الله الى هنا راح يفتقد الملك عشان عيان فقال الملك لحزائيل خذ بيدك حزائيل ده الملك الثاني بتاع اسرائيل خذ بيدك هديه واذهب لاستقبال رجل الله واسال الرب به قائلا هل أشفى من مرضي يعني هنا بنهدد ملك أرام بعت حزائيل حزائيل ده الراجل التاني بتاعه اللي لسه هيبقى ملك فبيقول له خد هدية بدل إليش عجلنا هنا قريب روح اسأله أنا عيان هخف ولا مش هخف ماشي فذهب حزائيل لاستقباله وأخذ هدية بيده من كل خيرات دمشق حمل أربعين جمل وجاء وقف أمامه وقال إن ابنك بنهدد ملك أرام أرسلني إليك قائلا هل أشفى من مرضي هذا؟ فقال له إليشع اذهب وقل له شفاء تشفى وقد أراني الرب إنه يموت موتا الكلام قال له هيخف بس ربنا بيقول هيموت هيخف ويموت هتشوف هتحصل ازاي دي قال له ايوه من ناحية المرض مش دي المشكلة شفاء يشفى لكن الرب قد أراني أنه موتا سيموت فجعل نظره عليه مين بقى إليشع بيكلم حزائيل فباصص له كده في عينيه وثبته ده رجل الله عينيه يتخوف فحزائيل خجل ان رجل الله باصص له كده بعينين ثاقبه يعني فبكى رجل الله لا إليشع بيعيط إليشع الجبار بيعيط طيب ليه إليشع شوف فقال حزائيل لماذا يبكي سيدي فقال لأني علمت ما ستفعله ببني إسرائيل من الشر بشوف في عينيك يا حزائيل كل البلاوي اللي هتعملها في شعب إسرائيل فإليشع بيبص على سنين لقدام شوفوا العجب حزائيل إليشع بيشوف سنين لقدام مش مجرد بنهدة هيقوم ولا مش هيقوم ده ربنا بيكشف له أحيانا عن رؤى تشوفوا دانيال جاب رؤية المسيح هيتولد امتى فرق 700 سنة حسبها له بالسنين وهو صايم وبيصلي رؤى بتجيب بعيد قوي فقال له انا ربنا بيفرجني على الغلب اللي هتوريه شعب اسرائيل فبكى اليشع تاثرا اليشع بيحب شعبه اليشع كاب كنبي مسؤول عن شعبه فلما ربنا كشف له عن البلاوي اللي هتحصل بسبب حزائيل باصص لحزائيل بعينين كلها عتاب وكلها زعل انت مفتري هتعمل ده كله اللي واقف قدامي بتقول لي يا سيدي ومش يا سيدي ده انت بكرة هتفتري فإنك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبانهم بالسيف وتحطم أطفالهم وتشق حواملهم قال له ده انت هتفتري يا حزائيل في شعب إسرائيل حزائيل ده تبع أرام لسه ما فيش حرب بينهم فقال حزائيل من هو عبدك الكلب حتى يفعل هذا الأمر العظيم فقال أليشع قد أراني الرب إياك ملكا على أرام أنا شايفك ملك على أرام وهتفتري على إسرائيل وهتعمل فانطلق من عند أليشع ودخل إلى سيده فقال له ماذا قال لك أليشع فقال لي إنك تحيا فكذاب كبير طبعا وفي الغد أخذ اللبدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه ومات حزائيل هو اللي عمل المؤامرة آه، خد آه، معرفش اللبدة دي هي ايه زي فوطة او قماشة او كده ملاها مية او سائل وحطها عليه فاتصوا فاهمين ازاي فاتصوا في سريره يعني قتلوا آه، قتلوا حزائيل قتل بنهدت لانه عشان كده إليشع كان بيقول له شفاء تشفى ولكن الرب أراني أنك تموت موتا يعني ابعت تقول له هتخف إن كان على المرض هتخف بس مش دي المشكلة هتموت برضه لأنه في مصيبة تاني أنت مش واخد بالك إن حزائيل اللي أنت مستأمنه ده هو اللي هيموتك وملك حزائيل عوضا عنه ودعا إليشع النبي واحدا من بني الأنبياء وقال له شد حقويك آه وخذ قنينة الدهن هذه بيدك دخلنا في قنينة الدهن يبقى الأيام قربت تخلص فاهمين ازاي؟ فاكرين ايليا؟ فآخر ايليا قال له طلع الزيت يا ايليا هتسلم المهم هتمسح نبي وتمسح ملك عشان ايه؟ تجيبي بقى كفاية كده فنفس الكلام بيتكرر مع ليسع قال له طلع قنينة الدهن سر السر السحري اللي معانا ده الروح القدس ده آه، واذهب إلى مرموت جلعاد وإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك ياهو ابن يهوشافاط ابن نمشي وادخل وأقمه من وسط إخوته وادخل به إلى مخدع داخل مخدع يعني خده وخبيه من مخدع لمخدع كانت البيوت مفتحة على بعض عشان لما ترسمه محدش يشوف آه، ثم خذ قنينة الدهن وصب على رأسي وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على إسرائيل ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر هيجي سؤالين السؤال الاولاني ليه اليشع ما راحش اليشع دلوقتي حركته محسوبه لان ملك اسرائيل مش كويس واخر مره وقعوا مع بعض ومتوقع انه يعمل العمله انه يرسم ملك فمش هيديله الفرصه فاليشع مش هيروح بنفسه لكن طلع الميرون ده لواحد من الانبياء شاب من الشبان قال له تروح المشوار ده تروح لياهو ابن يهوشافاط او ده راجل كويس او ده يعني هيبقى كويس في الاول وتروح هناك وتاخده في جنب من مخدع لمخدع وتمسحه بالزيت وتقول بلساني ان ربنا رسمك ملك على اسرائيل يبقى ركن ابن اخاب خلاص فانطلق الغلام اي الغلام النبي فاهمين ازاي يعني الغلام بس هنا مقصود بيه الغلام النبي يعني مش اي شخص الى راموت جلعاد ودخل واذا قواد الجيش جلوس ياهو ده كان قائد حربي راجل قائد حربي بس راجل فاضل يعني راجل من الضباط الكبار بس ولا على باله خالص انه ممكن يبقى ملك لان فوق منه رتب و... فقال لي كلام معك يا قائد قال له معلش ممكن كلمه خد ياهو على جنب فقال ياهو ما مع من منا كلنا ياهو من- مش مش واخد في باله قال له تقصد مين هم قاعدين ظباط مع بعض فقال له معك ايها القائد معك انت فقام ودخل البيت فصب الدهن على رأسه وقال له هكذا قال الرب إلى إسرائيل قد مسحتك ملكا على شعب الرب إسرائيل فتضرب بيت أخاب سيدك وانتقم لدماء دماء عبيد الأنبياء خلي بالكوا أخاب هو اللي موت كل الأنبياء لما كان إيليا يقول قتلوا أنبياءك كان أخاب كبير ده اللي مات طبعا أخاب هو اللي عمل المجزرة دي كلها ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابل أخاب وإيزابل دول مشيوا خلاص بس دول قسط الفساد وولادهم لسه ابنهم هو الملك فقال له بقى إيه اقفل لي حساب الناس دول خلاص أولادهم لازم نخلص منهم كلهم لأن ربنا كان قال كده على فم إيليا فيبيت كل بيت أخاب وأستأصل لأخاب كل باء البحائط سوري يعني التعبير ده من يتبول على الحائط يعني كل كلب بس ده كان تعبير دارج عندهم يعني مش هيبقى لهم كلب فاهمين ازاي؟ فاستأصل لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل يعني لو ليهم آه، آه، غنم شردة كده ولا كده كل ده هيخ- هي- هيخلصوا وأجعل بيت أخاب كبيت يربعام بن النباط وكبيت بعشة بن أخية دول أوحش ملكين في تاريخ ش- ملوك إسرائيل يربعام ده أول ملك بعد سليمان هو اللي بوظ الشعب خالص هو اللي عمل السواري والمرتفعات والأوثان والزنا بوظ الشعب وجي واحد تاني بعدها بفترة طويلة اسمه بعشة افترى برضه التالت بتاعهم أخاب وكل واحد من دول خد عقاب في الآخر هو وبيته تمام لأنه ده نشر الفساد في الشعب وتأكل الكلاب إيزابل في حقل يزرعيل وليس من يدفنها ثم فتح الباب وهرب الإصحاحات اللي جاية هتحكي لنا ياهو راح عمل إيه وفعلا خلص على كل البقايا من بيت أخاب وانتقم لدماء الأنبياء وتمت نبوات إيليا وأليسع واكتملت القصة يبقى إصحاح 13 نهاية أليسع وفي السنة السابعة والثلاثين ليؤاش ملك يهوذا ملك يؤاش ابن يهو أحاز على إسرائيل في السامرة 16 سنة جاء وقت الملكين لهم اسم واحد فبتلخبط الحتة دي للي بيدرسوا بدقة الاثنين اسمهم يؤاش ملك يهوذا وملك إسرائيل الاثنين اسمهم يؤاش أو يهوآش لأن ليه الأولانية أو ليه اله دي الله لفظة الله ماشي وعمل الشر في عيني الرب ده بتاع إسرائيل دايما دايما بتاع اسرائيل يعمل الشر بتاع يهوذا ساعات يمشي كويس ساعات يمشي كويس زي يهوشافاط مثلا لكن ملوك اسرائيل على طول الخط من بعد سليمان الى هيرودس الملك في مجيء المسيح ما جاش واحد عدل في شعب اسرائيل يهوذا كانوا البقايا كده إشارة إلى البقية الباقية اللي ممكن تؤمن بالمسيح وعمل الشر في عيني الرب ولم يحد عن جميع خطايا أربعان النباط الذي جعل إسرائيل يخطئ بل سار به وبقية أمور يؤاش وكل ما عمل وجبروته الحتة دي يعني مش هتف- مش هتفيدنا كتير وكيف حارب أماس- أماسيا ملك يهوذا أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل ثم اضطجع يؤاش مع بائي وجلس أربعام على كرسي أربعام جديد غير القديم ودفن ودفن يؤاش في السامرة مع ملوك إسرائيل ومرض إليشع مرضه الذي مات به إليشع إيه؟ وده النوع بيعيا المفروض ده ما يعياش يعني ده اللي بيقوم موتى ده يعيا إزاي القديسين كده يا ربنا يديهم نعم كبيرة قوي ومع كده يعدي عليهم الألم عادي زي أي واحد فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسان ده مش تلميذه لكن عارف قدره فبيقول له زي اللي قاله أليشع من 30 40 سنة اللي أبوه الروحي إيليا يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانة فقال له أليشع خذ قوسا وسهاما فأخذ لنفسه قوسا وسهاما كانت ال ال ال في الوداع دايما كلام بيبقى مهم قوي بتاع الشخص اللي ماشي ده كلمة منفعة أو الوصايا الأخيرة دي يعقوب يبقى على سريره ويتلف حوالين الأسباط الاثنى عشر ويحدد مسار كل سبط إلى نهاية الظهور في النبوة ويقول إن يهوذا هيطلع منه المسيح وإنه دان يمكن يجي منه الدجال بنبوة عجيبة جدا وإسحاق يبارك البركة تدوم ليعقوب طول الأبد طول العمر كلمة الشخص اللي بيودع ده لما يكون شخص روح الله فيه أو يعني رجل الله تبقى مهمة جدا فملك إسرائيل عاوز ياخد بركة وداع إليشع فقال لملك إسرائيل ركب يدك على القوس فركب يده ثم وضع إليشع يده على يد الملك فاهمين حط إيده بالبركة على إيد الملك وهو ماسك القوس شادد وقال افتح القوة لجهة السر افتح الشباك وهو ماسك السهم فاهمين ماسك السهم وهو حاطط ايده مباركه بس على ايده فقال إليشع ارمي فرمى فقال سهم خلاص للرب وسهم خلاص من آرام فإنك تضرب آرام في أفيق إلى الفناء السهم ده معناه إنك أنت يا ملك إسرائيل هتغلب آرام إلى الفناء يعني هتخلص عليهم مش هتقوم لهم قائمة تاني كويس أوي دي نبوة جميلة بالنسبة لملك إسرائيل لأن آرام دول كانوا اللي هم كانوا لسه عاملين المأمورية بتاعت السامرة دي وكانوا بيذلهم ثم قال خذ السهم فأخذه ثم قال لملك إسرائيل اضرب على الأرض حاضر خلي بالك هو بيقول حاضر بيسمع الكلام فضرب ضرب سهم والتاني والتالت وقف فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت خمسة أو ست مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء أما الآن فإنك إنما تضرب أرام ثلاث مرات عجب القصص دي يعني قال له أنا قلت لك اسكت ما تكمل كل سهم بحرب اضرب يا أخي ما توقفش فضرب مرة واثنين وثلاثة وبص له فاتغاظ إليسع زعل قال له أنا ما قلتش اسكت لو كنت ضربت خمس مرتين ثلاثة تاني ما كانوش قاموا تاني طبعا اولا تعبر عن قد كده الرؤيه واضحه قوي قدام اليشع وهو رايح السماء كل الزمن مفروش قصاده في نفس الوقت كونه بيقرن النبوات بعلامات حسيه عشان يفضل فاكر الملك عد اضرب وبعدين عند الناس النساك دول لما يقول الكلمة تسمعها تفضل تنفذها لغاية ما يغيرها هو تلميذ إلي, إلي كان كده حاضر مفتوحة افتكروا يوحنا القصير مثلا راح قال له روح ايه اداله العصاية وقال له روح ازرعها فضل على الكلمة دي يقال ثلاث سنين يضرب مشوار ساعتين رايح راجع يسقي عصاية ما, تب... ما رجعش عليه ولا مرة ما قالوش بتسقي ولا لا وبعد ثلاث سنين نبتت لأن الأمر ما اتغيرش شوفوا الطاعة العمياء قال له تسمعش الكلام ليه مش كنت تكمل طبعا دي إشارة إنه الطاعة لكلمة ربنا لازم تكون بلا حدود وعلى قد ما تسمع وصية ربنا على قد ما تنتصر في الحرب وتفني عدوك تفني الشيطان اللي أرام يعني فاهمين لكن لو سمعت الكلام شوية وكسرت الكلام شوية هيفضل أرام ينغص عيشتك على طول فاهمين الفكرة يعني لو هتسمع كلمة ربنا اسمعها للآخر وما تفصلش وما توقفهاش ومات إليه شعب فدفنوه وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة دفنوا إليشع وخلاص راح الراجل و... ونسيوا في الوقت ده مؤاب بتوع زمان دول غير أدوم دول شعب بقى وثني وقبلي متعب جم يدخلوا كانوا بيعملوا زي غزوات على الأرض الفلسطينيين واليهود عشان ياخدوا حصاد الأرض منهم ف في غزوة من الغزوات دي فيما كانوا يدفنون رجلا أتاري في جنازة طلعة في القرية دي هم دفنوا أليشع وبسبب ان الناس شعب ما كانش مركز قوي او ما كانش مهتم قوي حطوه في قبر ما عرفوش هم حطوه فين او ما يهتموش يعني بعد سنين كان في جنازة خارجة وشايلين راجل ميت وبعدين وهم شايلين رايحين يدفنوه لقوا الغزاة دول بتوع مؤاب جايين بيهجموا فالناس تعمل ايه هم في منطقة مآبة يعني أو مدافن قام راحوا رموا الراجل فأقرب مدفن لقوه وجريوا عشان يهربوا لقوا الراجل طلع يجري وراهم الراجل الميت فرجعوا عرفوا أن إليشع مدفون في الحتة دي فيقول إيه إذا كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر إليشع أو يمكن كانوا عارفين أن قبر إليشع بس إيه كانوا اضطروا يحطوه هنا عشان الاستعجال فلما نزل الرجل الرجل الميت ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه طبعا المعنى ده يختم حياة إليشع يعني إن إليشع رجل الله حتى بعد موته عظامه تحمل قوة وهو ده المعنى اللي بسببه بنقرب أجساد القديسين في ناس بتتضايق من تكريم الأجساد الأجساد دي شالت الروح القدس الأجساد دي شالت الصليب ورا المسيح الأجساد دي طلع منها معجزات ياما الأجساد دي صامت وصلت وسهرت وتعبت وتألمت ولزقت في المسيح فالأجساد دي مقدسة بدليل أن عظام إليشع على فكرة عندنا عظام إليشع في مصر في دير أبو معار عظام إليشع بتقيم موت فعشان كده احنا لما يكون عندنا أجساد بنسميها ذخائر في لغة الكنيسة نسمي الأجساد الذخيرة ذخائر ليه؟ لأن هي دي ثروة الكنيسة شوية الشهداء والأجساد دي ثروة يوسف آه طلب طلب غريب قوي وهو بيموت قال لهم وانتوا سايبين مصر خدوني معاكم خدوني معاكم يا عم انت ميت ده فات على الوصية دي حوالي من 340 ل 400 سنة لكن لما خرجوا على يد موسى بعد 400 سنة خدوا الوصية خدوا جسد يوسف معاهم ثروة ليهم ويوسف مش عاوز يفضل بجسده في أرض العبودية عاوز يتروح كنعان بجسده عاوز يفضل مع شعب الله بجسده مش عاوز يقعد عند المصريين المصريين وقتها رمز للوثنيين دلوقتي لا ما حتى لو ما, ما نعرفش طبعا لكن حتى لو تحلل البودرة بتاعتهم دي فيها فيها كرامة فأنا عاوز أقول الكتاب نفسه بيشهد للكلام ده يعني ما هواش إيمانيات شعبية لا كلامك ده طالع من الكتاب ودي نهاية مجيدة لأليشع كما كانت نهاية مجيدة لإلي ايليا طلع السماء في مركبة نارية وعظام إليشع بتقيم الموت ودي أشكال من الكرامة مجد يمتاز عن نجم يمتاز عن نجم في المجد بمعنى ما تقدرش تقول مين أحسن ومين أحلى ومين الحكاية مش كده كلهم قديسين عظام بنتشفع بيهم وحياتهم مليانة بركات و... وفيهم نفس الروح روح المسيح اللي فينا لإلهنا كل مجد